القدس الإله الواحد أمين عايز أتأمل معاكم في هذه الليلة في عبارة من عبارات سفر نشيد الأناشيد بتقول في إصحاح أربعة عدد 11 شفتاك يا عروس تقطران شهدا شفتاك يا عروس تقطران شهدا العروس هي الكنيسة أو هي النفس البشرية والسيد المسيح بينادي هذه النفس ويقول لها شفتاك تقطران شهدا دي تخلينا نفكر في حاجة تانية في بعض الناس يظنون أن الكلام كثرته خطية زي ما بيقول الكتاب كثرة الكلام لا تخلو بالمعصية ويعتقدون ان الصمت هو افضل كل شيء وانه خير للانسان انه لا يتكلم وامامهم قول القديس ارسنيوس كثيرا ما تكلمت فندمت واما عن سكوتي فما ندمت قط وباستمرار يرددون ما ورد في رسالة معلمنا يعقوب الرسول إن اللسان سم مميت وإنه شر لا يضبط وإن كل الحيوانات أمكن ضبطها أما اللسان فهو عضو صغير ويفتخر متعظما وكلام كتير جدا عن هذا اللسان ويرى الإنسان أن الفضيلة الكبرى هي أن يصمت فربنا عايز يقول أن مش كل كلام خطية ومش كل كلام شر لا يضبط إنما هناك شفتان تقطران شهدا طبعا اللسان غير المنضبط هو اللي سمه مميت مش كل لسان اللسان غير المنضبط هو السم المميت لكن في شفاه حلوة مملوءة بركه شفتاك يا عروس تقطران شهدا اذا هناك شفاه مقدسه كما قال الكتاب شفتاء الصديق ينبوع حياه شفتاء الصديق ينبوع حياه طبعا الشفاه اللي هي ينبوع حياة لا شك أنها تقطر شهدا في إنسان يتكلم ويتعب غيره بكلامه وفي إنسان يتكلم فتود أنه لا يصمت قاعد تستمع كده وانت مبسوط مبسوط وما تحسش بالدنيا زي القديس بولس لما كان بيتكلم والناس سهرانين لبعد نصف الليل لغاية لما افتيخوس نعس وقع من الطاقة وهم فرحانين بالكلام وينظرون إلى نفس بولس الرسول ويقولون شفتاك يا عروس تقطران شهدك ده قديس زي القديس يوحنا ذهبي الفهم الفم من إعجاب الكنيسة بيه سمته ذهبي الفم يعني الكلام اللي بيخرج من فمه درر وجواهر لذلك اعتبر فمه فم ذهبي الملائكة تنظر إلى كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم وهو يشبع الجموع من تعاليمه الحلوة ويرتلون قائلين شفتاك يا عروس تقطران شهدا قديس زي القديس العظيم الأنبا إغريغوريوس الناطق بالإلهيات من حلاوة كلماته الكنيسة سمته الناطق بالإلهيات ينطق بالإلهيات طبعا تنظر لنفسية عظيمة من هذا النوع أو شخصية بتنطق بالإلهيات لابد هتقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا عن مثل هؤلاء الناس أمثال ذهبي الفم وأمثال جريجوريوس الناطق بالإلهيات لا يمكن أبدا نقول الصمت فضيلة بل الفضيلة الكبرى أن يتكلم هؤلاء وتبقى كل كلمة تخرج من أفواههم هي ينبوع حياة هي ينبوع حياة الناس يحبوا يسمعوا هكذا السيد المسيح أيضا كان يتكلم ويقول الكتاب إن هو لما تكلم الجموع بهتوا من كلامه بهتوا من كلامه وقالوا ما سمعنا قط مثل هذا لأنه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة التعاليم العجيبة الجميلة اللي كان بيقولها السيد المسيح كانت تقطر شهدا كانت تقطر شهدا السيد المسيح لما كان بيخش بيت مريم ومرثا ومريم قاعدة عند خدميه تستمع إليه كل كلمة تخرج من فمه تدخل إلى أعماقها تذيب قلبها تغير حياتها تشبعها تبنيها تقويها تجد لذة فيها كلمات تقطر شهدا الغلطة مش في الكلام الغلطة ان الناس ما بيعرفوش يتكلموا فبيغلطوا ولما بيغلطوا يقول المسيح ليس ما يدخل الفم ينجس اللسان لكن الذي يخرج من الفم ينجس اللسان لكن لما يجي واحد زي داوود ويقول افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك ويجي ربنا يفتح شفتيه وينطق بتسبحته الملائكة هتغني وتقول ايه تقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا الكنيسة وهي مجتمعة في شهر كياك وكلها قاعدة تسبح وقاعدة ترتل بمزامير وتراتيل وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب هذه الكنيسة التي تملأ الجو تسبيحا وترتيلا ترفرف الملائكة حولها وهي تغني وتقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا مش كل كلمة من الكلام نلوم الإنسان عليها ونقول له الصمت فضيلة يا ريت الناس يتعلموا ازاي يتكلموا يتعلموا ازاي يتكلموا الصمت احيانا يكون فضيلة سلبية اما الكلام ففضيلة ايجابية الكلام الذي يبني الكلام الذي يفرس الشفاه التي تقطر شهدا شفتاك يا عروس تقطران شهدا الواحد يعرف علشان ايه ربنا خلق للانسان شفتين ليه ربنا خلق لك شفتين وخلق لك لسان خلقهم ليك لكي يقطر شهدا كل ما تقعد مع واحد ويسمع كلامك يقول لك كلام حلو حلو عايز اتمتع بيه كده ويبقى فرحان وتبقى الكلمة حلوة في فمه زي كلام ربنا ما ربنا أعطانا مثالا يقول له الكتاب وجدت كلامك كالشهد فأكلته وجدت كلامك كالشهد فأكلته ليه؟ لأن شفتي الرب تقطران شهدا ويقول له كلامك ده أحلى من العسل والشهد في فمي أحلى من العسل والشهد في فمي الواحد يسمع الكلمة وتبقى كلمة حلوة كده فرحان بيها يقول له حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك اسمك حلو الواحد بيستطعمه كده يدوقه ويفرح بيه ويبقى الكلمة الحلوة دي الواحد مش عايز يسيبها في كلمة تسمعها وتقول يا ريتني ما سمعتها يا ريتني ما سمعتها وفي كلمة تسمعها تقعد تقولها وتكررها ومرة تاني وتالت وتبقى فرحان بيها وتروح في البيت تقول لهم ما سمعتوش وتقول لهم الكلمة وتقابل واحد صاحبك تقول له ما درتش وتقول له الكلمة وتقابل واحد تاني الكلمة كده انت مستطعمها مبسوط منها كده فرحان بيها زي ما قلت لناس بره قلت لهم في ولد جاي ياخد ملبساية يلاقيها حلوة في بقه ما يرضاش يقرقش احسن تخلص يقعد يمص فيها حتة حتة حتة بيستطعمها كده مش عايزها تخلص من بقه يمصها مص مش يقرقشها يقرقشها في كلام كتير كده تلاقيه حلو في فمك انت مش عايز تسيبه مستطعمه مستطعمه فرحان بيه وتقول للشخصية التي تكلمك شفتاك يا عروس تقطران شفا ايه الكلام ده اللي بيقطر شهدا ده عايزين نعرفه نفهمه يطلع ايه الكلمة الطيبة الحلوة الكلمة الطيبة الحلوة ده الكتاب بيقول الجواب اللين يصرف الغضب الكلمة الحلوة الطيبة الرقيقة التي تفرح الإنسان في إنسان تقول له كلمة يبقى فرحان بيها يعيش بيها يعيش بها دهرا زي واحد يجي له جواب والكلام اللي فيه كلام حلو يقرا الكلام كده ومبسوط ويحطه في جيبه وبعدين يطلعه تاني ويقرا فيه مبسوط خالص ويطبقه وبعد ما يطبقه يحطه يروح جايبه تاني وفاتحه وقاعد يفرح بيه مبسوط خالص تقول له ايه الكلام ده يقول لك الجواب ده بيقطر شهدا يقطر ايه شهد يقول لك الجواب ده ما احطوش ابدا في المكتب ولا في الدولاب ده انا احطه في جيبي وكل شويه يطلعه من جيبه ويقراه طب ما انت عرفت اللي فيه انا عرفته لكن بستحلبه استحلابا فرحان بيه كده بستطعمه شفتاك يا عروس تقطران شهوة غير طبعا واحد يسمع كلمة تانية تحطم أعصابه لكن دي كلمة لطيفة كده كلمة حلوة كلمة حلوة هذا الكلام الحلو الرقيق اللطيف المهذب المؤدب يقطر شهده من ضمن مثلا هذا الكلام كلام الدعاء والبركة كلام الدعاء والبركة في واحد يروح عند إنسان من بتوع ربنا ويقول له ادعي لي فيسمع دعوة الدعوة دي تملى قلبه يبقى فرحان وماشي يتغنى بيها شفتان تقطران شهدا زي مثلا حنة أم صموئيل حنة أم صموئيل كانت مرة النفس بتبكي أمام ربنا عشانها عايزة ولد وضرتها بتغيظها وهي تعبانة وكانت صامتة في الهيكل بتصلي في سكوت وهي تبكي وعالي الكاهن افتكرها سكرة قال لها إلى متى تسكرين انزعي خمرك عنك كلمة زي رجم الطوب تتعب نفسية حزينة منسكبة أمام ربنا قالت له لا يا سيدي أنا لست من بنات بلعان أنا إنسانة مرة النفس وحكيت له حكايتنا فبص لها عالي وقال لها اطمئني ربنا هيعطيكي سؤل قلبك هي سمعت ان ربنا سيعطيكي سؤل قلبك وخرجت مبسوطة نزعت حزنها وكآبتها وتركت صمها وخرجت يقول الكتاب ولم يكن وجهها مغبرا مغيرا زي في الاول استريحت مع ابن الشخص اللي قال لها الكلام ده كان اتعبها قبل كده لكن عادت شفتا عالي الكاهن تقطران شهدا مرة أخرى لهذا كلمة التعزية وكلمة البركة كلمة لطيفة بتفرح الإنسان يكون شخص من الأشخاص أصحاب المواهب اللي ربنا مديهم مواهب تروح له تقول له صلي لي إن ربنا يديني اللي في قلبي إن سكت تقول له قول إن أنا هنجح قول الكلمات دي طب يا ابني ربنا يكون معاك يقول له لا قول ان انا هنجح او تكون واحده ست آه عايزه ابن يقول لها ربنا يعني خيره كتير وبتاع قول له لا لازم قول قول ان انا هيجيني ولد لو قال لها روحي هيجيلك ولد روح يا ابني انك هتنجح روح ربنا هيحل مشكلتك روح ربنا يسهلها لك يا سلام شفتان تقطران شهدا يسمع كلمة ويخرج فرحان بيها وكل ما يقابل واحد يقول له مش أنا قابلت أبونا فلان وقال لي ربنا هيسهلها لك خلاص الحكاية هتتسهل ليه شفتان تقطران شهدا فرحان بالكلمة ربنا هيسهلها ده في كلمات الواحد يسمعها ما ينساهاش ابدا ويمكن يقولها راجل غلبان في السكه مش نقول قديس ولا ابونا ولا راجل كبير لا ده يمكن راجل غلبان تأدي له خدمة يقول لك روح ربنا يفتحها في طريقك ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة ربنا يبعد عنك العدو ربنا مش عارف ايه شفتان تقطران شهدا تبقى انت خارج مبسوط علشان كده ربنا قال ايه قال باركوا باركوا ولا تلعنوا باركوا ولا تلعنوا لأن كلمة البركة كلمة تقطر شهدا لهذا كان الآباء يحبون بركة آبائهم يعقوب بذل كل جهده حتى بالغلط عشان يسمع كلمة بركة من أبيه إسحاق ولما سمع كلمة البركة خلاص استريح أخذت بركة أبي إسحاق شفتان تقطران شهدا وجه عيسى وبكى بكى بدموع باركني أنا أيضا يا أبي ليه؟ ليه بكى عيسو؟ لأن كلمة البركة تقطر شهدا إنسان يقول أنا عايز أخد بركة أبويا قبل ما يموت عايز أخد بركة أمي قبل ما تموت عايز أخد بركة الإنسان الفلاني عايز أسمع كلمة بركة من أبونا فلان شفاه تقطر شهدا لهذا كانت الكنيسة باستمرار تقول السلام لجميعكم بركة وسلام لجميعكم الواحد يقول كفاية ان انا اخش الكنيسة واسمع كلمة البركة واقول للكنيسة شفتاك يا عروس تقطران شهدا فيه شفاه تقطر شهدا زي مثلا لما نلاقي كلمة دفاع يسمعها إنسان ده قاعد يغيظه وده بيتكلم عليه كلام صعب وده بيتهمه وده ماسك فيه ويلاقي واحد يقف يدافع عنه ولد صغير مزنوق في البيت ابوه بيشخط فيه امه بتشخط فيه اخوه الكبير بيشخط فيه والواد يا عيني مزنوق ويرزقه ربنا بخال ولا عم يقول لا لا لا لا ده الواد ده طيب وحلو ده انا بحبه ياخده في حضنه ويطبطب عليه مالكم زعلينه والواد يبص كده يقول له شفتاك تقطران شهدا لقيت واحد بيدافع عنه لقيت واحد يقول كلمه طيبه فيه مرة لقيت أم جايبة ابنها وأنا عارف حكاية الشفتين اللي تخطر شهد دي كلمة الدفاع دي تخطر شهد ألف في المية والواد وال... الواد بين أبوه وأمه الأم تقول الواد ده شقي متعب تعبني في البيت والأب يقول اقرص ودانه يا سيدي ده واد متعب وبقوا نبص نلاقي حد تاني يقف يقول ده مجننهم في البيت ده بيضرب اخواته ده والواد يا عيني مش قادر يتكلم ده بهاته وانا اخد الواد في حضني واطبطب عليه اقول ده واد عال واد تمام مفيش زيه ابدا يقولوا لي والشقاوه اقول لهم ده نشاط حيويه زي ده كده الواد يبقى فرحان مزقطع ليه؟ لا واحد يدافع عنه لا واحد يقول له كلمه يشعر ان كلمه الدفاع كالعسل والشهد في فمه كلمة لطيفة لكن واد يبص يلاقي أبوه رئيس نيابة وأمه بتشتغل في المخابرات ومش لاقي حد يقول فيه كلمة طيبة يعمل ايه الواد مسكين لهذا كان موقفا جميلا جدا ان السيد المسيح لما وجد المرأة المضبوطة في ذات الفعل والكل بيتهمها واللي عايزها تموت واللي عايز يطبق عليها شريعة موسى واللي مبهدلينها واللي فاطحينها واللي مشهرين بيها والسيد المسيح خلصها من ايديهم كده وقال لهم كلمة وبختهم من كان منكم بلا خطية فليقذفها بأول حجر وكل واحد مشي وبص للمرأة أين الذين دانوك لم يبق منهم أحد اذهبي وأنا أيضا لا أدينك اذهبي بسلام وأنا أيضا لا أدينك اذهبي بسلام يا سلام يا رب شفتاني تقطران شهدا أنا متأكد إن المرأة دي طول حياتها ما قدرتش تنسى الكلمة الحلوة كلمة الدفاع اللي سمعتها من المسيح وسط الاتهامات شفتاك تقطران شهدا ومشيت متعزية والمرأة السامرية أيضا خدها المسيح باللطف كلمها عن الماء الحي كلمها عن السجود لله بالروح والحق جازتها بالمحبة لغاية لما اعترفت وقال لها بالصواب أجبتي هذا قلت بالصدق حسنا قلت إن ليس لي زوج خرجت المرأة فرحانة قالت تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت فعلت إيه؟ ده أنت ما فعلتيش غير الخطية وأنت فعلتي حاجة كويسة أهو قال لي كل ما فعلت بشفتين تقطران شهدا دون أن يوبخ دون أن يبكت دون أن يحرج دون أن يكشف شفتان تقطران شهدا في أب اعتراف يقعد مع واحد كده يعترف يسلخه يبقى الواحد قاعد يقول يا رب امتى تنتهي القعدة امتى اخرج امتى امشي وتعبان اقول له ها واسئله محرجه واسئله متعبه لغايه لما يشعر انه انكشف خالص ابونا ده قلعه ملط كده ووقفه كده ومكسوف من نفسه وهو عريان واب تاني يفهم بسهوله يفهم الخطيه وهي بتتقال من بعيد إيه بقليل من التوضيح يدرك ويتكلم ولا يحرج ولا يجرح ولا يكشف ولا يعري الانسان امام نفسه ولا يريق ماء وجهه ولا يزيل حياءه ويقول له كلمه طيبه ويمكن بعد ما ينتهي الاعتراف يقول له صلي من اجلي اذكرني في صلاتك ربنا يباركك يا ابني ربنا يكون معاك انا مبسوط انك انت عندك الشجاعة اللي بتعترف بيها إيه انت تبتك دي ربنا يقبلها يخرج كده يقول ابونا ده شفتاه تقطران شهدا في ناس كلامهم زي الدبش متعب زي رجم الحجارة وفي ناس تانيين كلامهم يقطر شهدا المرأة اللي الخاطية اللي جت تبلل قدمي المسيح بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها والفريس بكل قسوة لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة والمسيح يدافع ويوري له إن المرأة دي أحسن منه ده انا دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي اما هذه فقد بلت بالدموع قدمي ده انت لم بقبله لم تقبل فمي لكن هي لم تكف عن تقبيل قدمي قعد يوري له ان هي احسن قال له دي احبت كثيرا عشان كده غفر لها الكثير والمراه لابده في جلدها قصاد هذا الوحش الفريسي اللي قاعد ينتقد تسمع دفاع المسيح عنها وتقول له شفتاك تقطران شهدا دافع عن الناس دافع عن الناس وانت تكسب محبة الناس دافع عن الناس وانت دايما تكسب محبة الناس الناس بيحبوا المحامي اكتر من وكيل النيابة لان ده بيدافع وده بيتهم وكل ما المحامي يجيب دليل كده يخرج به الراجل من القفص ولا من المشنقة يقول له شفتاك تقطران شهدا مبسوط مبسوط المرأة اللي جت سكبت زجاجة الطيب على المسيح والتلاميذ هاجوا كان يمكن ان هذا المبلغ الكبير يعطى للفقراء آه لماذا هذا الاتجاه وسط كمشانة تلاقي المسيح بيقول لماذا تزعجون المرأة لماذا تزعجون المرأة عملا حسنا قد عملت بي ده حيثما يكرز بالانجيل تذكر هذه المرأة والمرأة تبص كده للمسيح وتقول له شفتاك تقطران شهدا الكلمة الطيبة الحلوة كلمة الدفاع كلمة التشجيع كلمة التشجيع كلمة التشجيع تخطر شهدا علشان كده بيقول الكتاب شجعوا صغار النفوس شجعوا صغار النفوس في واحد يبص لابنه و وبيكتب يبص له يقول له الجيم دي مالها معوجة كده والطه مالها منفوخة كده الله والبه مالها ملولوة كده والواد يا عيني مش قادر ويجي له اخ تاني يبص له يقول له اما انت عليك حته ها مش موجوده في كراسه الخط كله الواد مبسوط يشجع يشجع شجعوا صغار النفوس المبتدئين محتاجين لكلمة تشجيع تخطر شهدا والصغار والأطفال والخطاه كل دول يحتاجوا لكلمة تشجيع صدقوني كلمة التشجيع كالبلسم الشافي ده كلمة التشجيع يحتاج لها الكبير مش الصغير الكبير مش الصغير هات واحد كبير كده وامتدح عملا من الاعمال اللي قام بيه تلاقيه مبسوط منك كلمه تقطر شهدا اتعلموا انكم تمدحوا الاخرين اتعلموا انكم تشجعوا الاخرين اتعلموا انكم تدافعوا عن الاخرين اتعلموا ان تكون لكم الكلمات الطيبه التي تقطر شهدا في كلمات اخرى تقطر شهدا تكون كلمات الحكمه كلمات التعليم الكلمات المأثورة واحد يتكلم ساعة وما تفتكرش جملة منه وإنسان يقول لك جملة مش ممكن تنساها تشعر إنها جملة دخلت في التاريخ جملة مأثورة لا تنسى كلمة تقطر شهدا في كلمات ليها عمقها ليها قوتها ليها تأثيرها ليها تأثيرها ولهذا كان الناس يأتون من مشارق الأرض ومن مغاربها لكي يسمعوا كلمة منفعة من أحد القديسين كل بستان الرهبان ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلمات منفعه سمعوها الناس وسجلوها من شفاه تقطر شهدا يجي يوحنا كسيان ولا يجي بلاديوس ولا يجي روفينوس ويزوروا البرية ويسمعوا كلمات الآباء ويبصوا للبرية وللأديرة وللرهبنة ويقولوا شفتاك يا عروس تقطران شهدا مش بس آباء البرية أبطال الإيمان اللي وقفوا ضد الهرطة ودخلوا إلى أعماق الكتاب وقدموا لنا العمق والدسم أمثال أثناسيوس وكيرلس وأمثال الآباء الكبار اللي دافعوا عن العقيدة تنظر الملائكة إلى هؤلاء القديسين وهم يتكلمون بكلام الرب في عمق وفي قوة ويطوبون الكنيسة قائلين شفتاك يا عروس تقطران شهدا عشان كده بنلم شرق وغرب ندور على كلمات الآباء ونحطها في كتب البترولوجيا ونحتفظ بيها ونقول للكنيسة شفتاك يا عروس تقطران شهدا كلمة حكمة كلمة مأثورة كلمة خالدة كلمة ثابتة كلمة لا تنسى كلمة تقطر شهدا من ضمن الكلمات التي تقطر شهدا كلمات بعض الشهداء أثناء استشهادهم كلمات لا تنسى أبدا أو أثناء اضطهادات القديسين يجي يروحوا للقديس باسيليوس الكبير في صراع ضد الأريوسية الإمبراطور هينفيك هيصادر أملاكك هيقتلك يقول لهم هينفيني ينفيني فين للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيه هل يستطيع ينفيني إلى أرض لا يوجد فيها الله مش ممكن والناس يبصوا يستعجبوا يقولوا له هيسجنك يسجن جسدي لكن مش يقدر يسجن فكري ولا عقيدتي شفتاك يا عروس تقطران شهدا مرة البابا ثيودوسيوس الإسكندري أثناء النزاع ضد الخلقدونية الإمبراطور جستنيان بعت بعت له رسول يقول له تؤمن بالطبيعتين والامبراطور يطلق يدك في مصر ويجعلك رئيس الكنيسة كلها ويجعلك رئيس افريقيا كلها ويجعلك رئيس المجمع المقدس ويجعلك ويجعلك وبعدين بص لهم كده في اودوسيوس وقال لهم اذهبوا وقولوا للامبراطور ان الشيطان اخذ المسيح الى جبل عالي واراه جميع ممالك الارض وقال له لك اعطي هذه كلها ان خررت وسجدت لي وبصوا الناس وقالوا شفتاك يا عروس تقطران شهدا ايه كلام الشجاعه العجيب انتهى امره بان الامبراطور نفاه ينفيني ينفيني كفايه الكلمتين الحلوين دول ده لو البابا سيودوسيوس ما قالش حاجه في حياته غير الكلمتين دول كفايه علينا ونقول له شفتاك يا عروس تقطران شهدا من ضمن الشفاه التي تقطر شهدا كلمات الاحترام التي تقال للآخرين الاحترام ليس للكبار فقط إنما للصغار أيضا كل واحد تكلمه كلمة بتوقير يشعر أن شفاهك تكتر شهد في إنسان ما يقابلش الآخرين غير بالتريقة وبالتأليس وبالكلام الصعب وكل ما يقابل واحدة واحد أو واحدة يقول له نكتة عليه ويشلفط في الناس وزي ما بيقول الناس واحد مثل بيقول من غربل الناس نخلوه لكن إنسان تاني ما يكلمش واحد غير كلمة ذوق كلمة احترام كلمة توقير فيبص له كده ويقول له شفتاك تقطران شهدا أبي جايل جاية توبخ داوود توبخ داوود تقول له إيه تقول له يا سيدي ربنا اختارك وجعلك في حزمة الحياة وربنا هيصنع لك ملك وأنا خايف عليك لما تاخد الملك إن ضميرك يوبخك من أجل إنك أنت انتقمت لنفسك ودخلت له التوبيخ في كلام مديح من هنا ويبص لها داوود يقول لها مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك شفتاك تقطران شهدا من الشفاه التي تقطر شهدا كلمة الشكر وكلمة الاعتذار يا ناس يتعمل فيهم زي ما تعمل ما تسمعش كلمة طيبة لكن كلمة الشكر تنطق بالحب وبالعرفان بالجميل وتقطر شهدا علشان كده احنا في اول صلواتنا نحط صلاة الشكر لان القديسين بيقولوا ليست موهبة بلا زيادة الا التي بلا شكر الشفاه التي تشكر تقطر شهدا وايضا الشفاه التي تعتذر لانها بتطيب قلب اللي قصادها في انسان يبقى متضايق منك لكن يكفي تقول له كلمه اعتذار تذيب كل السلوج التي في قلبه من ناحيتك بعد ما بردت محبته بكلمه اعتذار واحده يسمع كلمه الاعتذار ويقول شفتاك تقطران شهدا يا ناس دخلوا نفسهم في مشاكل لأنهم مش عايزين يقولوا كلمة اعتذار لهذا نحن في صلواتنا بعد ما نقول صلاة الشكر نقول المزمور الخمسين اللي كله اعتذار وربنا يسمع صلاة الشكر ويسمع صلاة الاعتذار في المزمور الخمسين ويقول للكنيسة شفتاك يا عروس تقطران شهدا وبعدين نكمل بكلام الاحترام والتبجيل في قدوس الله قدوس القوي في التمجيدات الكثيرة وبرضه شفتاك تقطران شهدا الكنيسة مؤدبة جدا في صلواتها سواء في الاعتذار أو في الشكر أو في التمجيد أو في احترام الله بهذه الطريقة نعامل بها الناس أيضا وليس الله فقط الشفاه التي تقطر شهدا الشفاه اللي كلامها لطيف واللي كلامها متواضع متواضع واللي كلامها وديع واللي كلامها هادئ ليس فيه العنف ولا القسوة شفاه تقطر شهدا أما الإنسان الذي يملأ الدنيا نقدا ويملأها تشهيرا ويملأها عنفا ويملأها صياحا وكلامه زي الطوب وحالته صعبة مش ممكن أبدا تكون شفتاه تقطران شهدا لما ربنا يزف الكنيسة وهي داخلة الملكوت ويقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا يقول بس ابعد يا فلان وابعد يا فلان وابعد يا فلان انت مش من نوع بتاع الشفاه التي تقطر شهدا في ناس يفتكروا انهم لما يأمروا لما ينهوا لما يسخطوا لما يعملوا ان بيكونوا شخصية ابدا بالحب باللطف تكسب الناس بالشفاه التي تقطر شهدا بالشفاه البيضاء زي ما بيقول بيت الشعر ولسان أبيض الألفاظ عفو أهو ده الكلام صحيح لسان أبيض الألفاظ عفو يا ريت نتعلم أن تكون لنا الشفاه التي تنطق شهدا ولا يمكن الشفاه التي تنطق شهدا لا يمكن تقول كلمة وتندم عليها مستحيل لا يمكن تقول كلمة تحزن إنسان كلمات معزية ومفرحة ومطيبة للخاطر تملأ القلوب رجاء وبركة نكتفي بكده